جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله في الحقيقة بعد وصف حال المتقين المقربين في الصلاة شعر الإنسان أنه لم يكن يصلي حقيقة زي ما ابن القيم بقى بيقول ايه فاذا عشت صلاة المقربين واحسستها علمت انك كنت قبل في العبادة تلعب قال ايه وكنت اظن ان قد تناهى بي الهوى الى غايه ليس لي بعدها مذهب فلما تلاقينا وعاينت حسنها علمت اني كنت قبل العب بيفكر ان هو هيمان وبيحب فلما شاف الجمال قال لا لا لا ده اللي قبل كده كان لعب دلوقتي حب صحيح هو كده بعض الناس بيفكر انه بيصلي لكن لو صلى الصلاة اللي احنا وصفناها يعرف ان كان قبل كده بيلعب ما كانتش صلاة هي دي الصلاة الحقيقية اه كنا وقفنا مع وقفنا مع كلام ابن القيم على ان الناس في الصلاة خمس اصناف الاول الظالم لنفسه اللي مضيع الوضوء والوقت والخشوع والركوع والتاني اللي بيحافظ على المواقيت والحدود ولكن ضيع حضور القلب والثالث اللي ضيع الصلاة في المجاهدة مع الشيطان والرابع اللي كمل الحدود والأركان وحضر قلبه الخامس اللي قرت عينه في الصلاة وقرت عينه بالله يقول ابن القيم عليه رحمة الله فالقسم الأول معاقب والثاني محاسب والثالث مكفر عنه والرابع مثاب والخامس مقرب لأن له نصيبا ممن جعلت قرة عينه في الصلاة فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة وقرت عينه أيضا بالله في الدنيا ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين ولم ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات حسرات شوف اللي قرت عينه بالله اللي هو بنقول عليه الغنى العالي غني بالله شبعان مليء عينه مليانة مش محتاج حاجة أبدا ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات هيفضل طول عمره يتحسر يتحسر وقد روي كلام ابن القيم بقى والكلام ده يعني بيقول كده روي روي يقولوا عليها صيغه تمريض او تضعيف مش حديث يعني ان العبد اذا قام يصلي قال الله عز وجل ارفعوا الحجب فاذا التفت قال ارخوها وفسر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله عز وجل فإذا التفت إلى غير الله أرخي الحجاب بين العبد وبين الرب وإذا أرخي الحجاب بين العبد وبين الله دخل الشيطان وعرض عليه أمور الدنيا وأراها وأراه إياها على مرآة القلب يبقى على مراية قلبك هتنطبع صورة الدنيا أما إذا أقبل على الله ولم يلتفت لم يقدر الشيطان أن يتوسط بين الله تعالى وبين ذلك القلب ما يقدرش الشيطان يقف بينك وبين ربنا ما يقدرش وإنما يدخل الشيطان إذا وقع الحجاب فإن فر العبد إلى الله تعالى فر وأحضر قلبه فر الشيطان فإذا التفت عن الله حضر الشيطان فهو هكذا شأنه وشأن عدوه في الصلاة فصل ابن القيم بقى بيقول هنا كلام زي الفل يقول ايه وانما يقوى العبد ع... وانما يقوي العبد على حضوره في الصلاه واشتغاله فيها بربه عز وجل اذا قهر شهوته وهواه هو ده الشرط انك تتخلص من الشهوه والهوى والا فقلب قد قهرته الشهوه واسره الهوى ووجد الشيطان فيه مقعدا تمكن فيه كيف يخلص من الوساوس والافكار شهوه وهوى وشيطان طب هيعمل ايه مفيش حل تاني يقول ابن القيم اسمع اسمع ركز معايا افهمني والقلوب ثلاثه قلب خال من الايمان وجميع الخير فذلك قلب مظلم قد استراح الشيطان من القاء الوساوس اليه لانه قد اتخذ بيتا ووطنا وتحكم فيه بما يريد وتمكن منه غايه التمكن لما قيل لسيدنا عبد الله بن عباس ان ان اليهود يقولون انهم لا يوسوسون في الصلاه قال سبحان الله وهل يوسوس الشيطان لقلب خراب القلب الخراب الاسود المظلم خلاص الشيطان سابه خلاص ده تمكن منه مش عايز منه هو هو بقى القلب شيطان اصلا فما يسالش فيه الشيطان ما ينشغلش بيه خلاص ده بتاعه والقلب الثاني قلب قد استنار بنور الايمان واوقد فيه مصباحه لكن عليه آه ظل الشهوات عليه آه مش ظلمة ظل لما توجه الإضاءة وفي بين الإضاءة وبين القلب شهوة الشهوة دي ترمي بظلها على القلب فتلاقي القلب مستنير بنور الإيمان بس فيه ظلال عواصف الاهواء فللشيطان هناك اقبال وادبار مجالات ومطامع والحرب بين العبد والشيطان دول وسجال ابن القيم احنا هنا في كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب في كتاب طريق الهجرتين قال والقلوب في هذه الولادة ثلاثة قلب لم يولد ولم يأن له أن يولد وإنما هو جنين في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال وقلب قد ولد وخرج إلى فضاء العبودية واستأنس بأشعة الهداية فقرت عينه بالله وقلب في البرزخ ينتظر الولادة صباح مساء فهو قد قطع مفاوز وفلوات وبقي عليه عقبات وآفات بنقول كده ان في قلب آه نص ونص اللي قلنا عليه تمده مادتان اللي هو يعني قرب من ربنا بس لسه في شهوات قرب من ربنا بس لسه في اهواء تاب بس التوبه لسه آآ آآ عليها ظلال وظلمات يقول ابن القيم وتختلف احوال هذا الصنف بالقله والكثره فمنهم من اوقات غلبته لعدوه اكثر ومنهم من اوقات غلبه عدوه له اكثر ومنهم من هو تاره وتاره احنا بنقول القلب اللي تمد مادتان هو للغالب منه احيانا تلاقي الشيطان بيغلبه اكتر وبعض الناس لا هو بيغلب الشيطان اكتر وبعض الناس يعني هي ماشيه معاه يوم ويوم ساعة وساعة شوية شوية اه ما نقدرش نحكم عليه يبقى القلب الأولاني ضايع والقلب الثاني نص نص القلب الثالث قلب محشو بالإيمان ودي جت في حديث ملئ عمار ايمانا الى مشاشه محشو بالايمان حشي ايمانا مليان لاخره ايمان من ساسه الراس مليان ايمان قلب محشو بالايمان وقد استنار بنور الايمان وانقشعت عنه حجب الشهوات وأقلعت عنه تلك الظلمات فنوره في صدره إشراق يا سلام لما يتألق ابن القيم بقى يقول إيه فلنوره في صدره إشراق ولذلك الإشراق إيقاد لو دنا منه الوسواس احترق به فهو يسمو ويعلو ويرتفع كالسماء التي حرست بالنجوم لو دنا منها الشيطان يتخطاها رجم فاحترق الله شوف الكلام القلب المحشو بالإيمان ده قلب محشي إيمان مليان عشان كده بيقول إيه فلنوره نور القلب ده لما تكلم العلماء في تفسير قول الله تعالى مثل نوره قالوا مثل نوره في قلب المؤمن فالقلب في نور
القلب فيه نور بيقول ايه ان النور ده يشرق في صدره فلنوره في صدره اشراق يشرق عايزك تتصور معايا وانا بتكلم شكل الشمس وهي بتشرق ها فالنور ده بيشرق على القلب فلذلك لهذا الاشراق ايقاد منور لدرجه ان اي حاجه تقرب منه يحرقها لهذا النور فلنوره في صدره اشراق ولذلك الاشراق ايقاد لو دنا منه الوسواس احترق فهو في علوه وسموه وارتفاعه كالسماء القلب ده زي السماء السماء محروسة بالنجوم وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا إذا حاول الشيطان يقرب من القلب ده أتبعه شهاب ثاقب يحرقه على طول
يقول ابن القيم عليه رحمة الله وليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن وحراسة الله تعالى له أتم من حراسة السماء ما هو بيقول إيه حرست قلبي عشرين سنة ثم حرسني قلبي عشرين سنة ثم عشنا محروسين عشرين سنة فها أنا ذا أموت بعد السبعين على الإسلام نظيفا ده واحد بيحكي بيقول أنا فضلت أحرس قلبي عشرين سنة لحد قلبه ما كبر وشاب لما حرس قلبه طلع قلبه لأن القلب محروس ما يسمحش الحاجة تدخله أبدا مش أنا كنت لسه بقول نفسي يربى طفل على الفطرة دي ان حد يحرس قلبه يطلع الطفل ده ما يعرفش حاجة عن الحب الا حب ربنا ما يسمعش ابدا عن الحب الا حب ربنا فيكبر وقد سبق حب الله الى قلبه فما يعرفش يحب بعد ما يحب ربنا الا ربنا بس فلذلك لما حرس قلبه عشرين سنة القلب بقى عنده 32 سنة نظيف قال ثم حرسني قلبي عشرين سنة لما القلب شب وبقى كبر عشرين سنة نظيف حرسه هو اللي حرسه بقى كل ما يجي يحول كده يمين شمال قلبه ما يطوعوش حرسه قلبه عشرين سنة ثم عشنا محروسين عشرين سنة قال بعد ما حرست قلبي عشرين سنة وقلبي حرسني عشرين سنة ربنا حرسني انا وقلبي بقى العشرين سنة الاخيرة عشنا محروسين عشرين سنة هي كده ان ربنا سبحانه وتعالى دي بالأدلة الكثيرة احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تجده تجاهك فلذلك إذا حرست قلبك حرسك الله جل جلاله الجزاء من جنس العمل يقول والسماء متعبد الملائكة ومستقر الوحي وفيها أنوار الطاعات وأيضا قلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان وفيه أنوارها فهو حقيق أن يحرس ويحفظ من كيد العدو فلا ينال منها منه شيئا إلا خطفة زي ما ربنا سبحانه وتعالى حرس السماء أيضا حرس القلوب وقد مثل ذلك بمثال حسن وهو ثلاثة بيوت بيت للملك فيه كنوزه وذخائره وجواهره وبيت للعبد فيه كنوز العبد وذخائره وليس جواهر الملك وذخائره وبيت خال صفر لا شيء فيه بيت لملك وبيت لعبد وبيت فاضي إذا جاء العدو اللص ليسرق من أحد البيوت فمن أين يسرق يسرق البيت الفاضي طب يسرق بيت الع- العبد وقدامه بيت ملك فإن قلت من البيت الخالي كان محالا لأن البيت الخالي ليس فيه شيء يسرق ولهذا قيل لابن عباس إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتها فقال وما يصنع الشيطان بالقلب الخراب اليهود بيقولوا ما يوسوسوش طب هو الشيطان ه- هيوسوس لهم ليه ما هم اصلا قلوبهم ظلمة وسودة وإن قلت يسرق من بيت الملك كان ذلك كالمستحيل الممتنع فإن عليه من الحرص واليزك ما لا يستطيع اللص الدنو منه كيف وحارسه الملك بنفسه كيف يستطيع اللص الدنو منه وحوله من الحرس والجند ما حوله فلم يبق للص إلا البيت الثالث الذي يشن عليه الغارات فليتأمل اللبيب هذا المثال حق التأمل ولينزله على القلوب فإنها على منواله فقلب خلا من الخير كله وهو قلب الكافر والمنافق فذلك بيت الشيطان قد احرزه لنفسه واستوطنه واتخذه مسكنا ومستقرا فاي شيء يسرق منه وفيه خزائنه وذخائره وشكوكه وخيالاته ووساوسه وقلب قد امتلأ من جلال الله عز وجل وعظمته ومحبته ومراقبته والحياء منه فأي شيطان يستطيع أن يجترئ على هذا القلب وإن أراد سرقة شيء فماذا يسرق منه غايته أن يظفر في الأحايين منه بخطفة نهبة يحصل له على غرة من العبد وغفلة لا بد منها إذ هو بشر وأحكام البشرية جارية عليه من الغفلة والسهو والذهول وغلبة الطبع الآن في النهاية أسألك أي القلوب قلبك وما مقدار غارات الشيطان على قلبك وماذا سلب الشيطان منك وماذا ترك وقفه واستكمل معك الكلام ان شاء الله في اللقاء القادم احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله
من كان